وصلنا لعدد 21 قلنا أخذ موسى عصا الله في يده وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر قلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر ولما كان الكلام عن البكر حصل موقف غريب موسى وهو نازل ناحية مصر لأول مرة بعد سنين طويلة واخد مراته واخد ابنه موسى ما كانش ختن ابنه طبعا موسى نفسه امه ختنته وهو وهو في حجرها من صغره والختان علامة انتماء الشخص لله في العهد القديم فلأن موسى ما ختنش ابنه في الغالب أغلب الآباء اللي فسروا آبائنا القدام القديسين قالوا في الغالب صفورة لأنها يعني مش في الأصل يهودية قوي خافت على ابنها من عملية الختان فحشت عنه حكاية الختان دي ما رضيتش وبالتالي هو يعتبر غريب عن شعب الله فهم نازلين ناحية مصر ظهر زي ملاك الرب انتوا عارفين عند ربنا في رؤساء ملائكة اسمهم الربوات أو الأرباب الأرباب جمع كلمة رب هنا رب لا تعني الله ذاته أحيانا تعني سيد كلمة رب في العبري معناها كلمة الأسياد يعني أو الأرباب مقصود بيهم ملائكة كبار فظهر واحد من الملائكة يبدو خبط موسى أو منعه من أنه يكمل سكته ينزل مصر وأغمى على موسى قصة غريبة شوي فما كان من صفورة إلا أنها أدركت على طول أنه ممنوع تكمل خدمتك يا موسى ربنا زعلان لأنك حتى ابنك ما ابتدتش بيه تصلح موقفه ويبقى واحد من شعب الله إذا كنت أنت هتقود الشعب في عبادة الله بعد كده بيتك مش هيلتزم ابنك أول واحد ما تختنش مش لازم ده يتختن الأول فصفورة أدركت على طول إن ده خطأ قديم عليها فمسكت حجر صوان حجر حامي كده زي سكينة يعني وقطعت غرلة ابنها ختنته يعني كان معروف الحركة دي من من قديم الزمن وبعدين حطت نقطة دم على موسى فموسى فاق تعالوا نقرا القصة الغريبة دي حدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله الرب زي ما قلنا يقصد بها واحد من الملائكه فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي يعني إيه أنت أنا هفديك بدم بس هنا دم ابنك لأنه ابنه هو سبب نقطة الدم وكأني هاخدك من الموت مرة أخرى هي خافت على موسى يموت لأنه الملاك يعني يبدو موسى هنا كان مغمى عليه أو حاجة فقالت إنك عريس دم لي فانفك عنه فانك عنه الملاك ده حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان طلع تعبير كده هي قالته عريس دم إيه عريس دم بعد كده لما نقرأ لغة العهد القديم نلاقي فكرة أن ربنا بيخطب البشرية وبيرتبط بيها كأنه ارتباط عريس وعروس وأن علامة هذا الارتباط أن يكون في دم في الموضوع يعني في دم الختان في دم الذبايح إنما كل ده إشارات إلى دم المسيح إحنا ككنيسة مخطوبين للمسيح أو مرتبطين به بعهد وعلامة العهد إيه؟ هو الدم دمي الذي للعهد الجديد فإحنا كلنا كعروس وهو عريس اللي ربطنا ببعض نقطة دم المسيح فدي كانت إشارة من فجر التاريخ أنه الفداء كأنه هذا الدم فدى موسى نفسه من خطأه وأصلح الموقف اللي هو كان فيه و- وتفك عنه الملاك اللي يعني كان بيهلكه قالت عريس دم من أجل الختام هنا لينا رسالة في الموضوع لما واحد يكون هيخدم ربنا وعاوز يجيب ناس لربنا لازم يبص على بيته في الأول بقدر الإمكان يسعى أنه يظبط أهل بيته على طريق ربنا لأنه لو ما كانش مهتم ببيته ثم ربنا هيسأله على أولاده الأول أنت هتروح تتكلم بره وجوه ماشي غلط زي أفكركم مثلا بعالي الكاهن عالي الكاهن كان كاهن تقي عالي اللي هو قبل صمويل النبي إنما عالي الكاهن ما كانش قادر على أولاده ويمكن ما اهتمش زيادة بتربية عياله تربية روحية وبسبب كده ربنا غضب على أولاده وعليه هو كمان وقال له أنت أكرمت أولادك عني طيب نحط جنبها قاعدة تانية قالها ربنا يسوع قال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه أو إلا في بيته يعني إيه يعني ممكن خادمة فيكم تبقى خادمة حلوة وبتتكلم عن ربنا وبتزور بنات أو سيدات تقعد تساعدهم يقربوا من ربنا لكن عندها بنت من بناتها هي بعيدة عن الكنيسة وكل ما تيجي تكلمها بنتها ترفض تسمع أي كلام لأن هي بنتها مش أخطيت يعني مش بتحترمها لأنها بعدت عن ربنا أو لأنها يعني أنت هتوعظيني يا ماما مش مستحملة كلمة وعظ يكفي أن تكون الأم مشغولة على خلاص بنتها وبتصلي لها بحرقة يجوز الكلام المباشر أو الوعظ ما يكونش أنسب حاجة مع المقربين صعب أنك توعظ لكن يمكن الأبعد شوية يقبلوا منك الكلام ده حتى ربنا يسوع له كل المجد لما خدم في الجليل وفي الناصرة بالذات كان في ناس كتيرة بصاله كده مش راضية تسمع منه حاجة ليه؟ مش ده بلدياتنا مش ده النجار ابن النجار فالحتة دي أفلاهم منه كأنه بصين له يعني يعني انت تبقى نبي عند الناس لكن عندنا احنا لا و- وعشان كده خرج بسرعة من بلده وقال ساعتها أصل ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه يبقى هنا موسى ربنا علمه درس في بداية رحلة مصر في نز- نزوله لمصر بداية خدمته الكبيرة كنبي انه شوف بيتك الأول برضه بعض الآباء قالوا احتمال ان هنا زوجته تكون هي اللي مشت كلامها وده برضه مش صح انه سفورة هي اللي خلت ابنها ما يختنش ثم أدركت خطأ عارفين زي إيه زي لما كانت أمنا صار هي اللي زقت أبونا إبراهيم على موضوع هاجر ثم أدركت خطأها بعد كده أمنا حواء زقت آدم على الأكل من الشجرة ثم أدركت خطأ برضه خليكم يا ستات فاهمين حاجة مهمة احنا مش بنقول للرجالة يتسلطوا على الستات لا طبعا الراجل رأس المرأة لا تعني التسلط تعني المسؤولية تعني القيادة والزوجة الوديعة يسهل عليها أن تخضع من حقها تحكي مع جوزها ومن حقها تقول رأيها لكن أحيانا بعض الزوجات يتشبثن بالرأي ب- بعنف وبشدة ويكون الرأي اللي بيقولوه ده مخالف لوصية ربنا وتبقى شايفة معاها كل الحق والراجل من من زهقه يعني عشان ما يخلص يرضي امرأته بس هنا بيرضيها في حاجة ضد ربنا أو في حاجة لا تليق يعني لما يرضيها مجرد أنه يريحها طب ومال دي محبة كويسة لكن يرضيها وهو واخ- مش واخد باله إن ده كسر للوصية يبقى عدم أمانة منه أو عدم حكمة لأن هو القائد هنا مفروض يخضع لربنا الأول نقراها تاني حدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي فانفك عنه حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان برضه هنا بنقول إنه دي إشارة للتناول دلوقتي ليه؟ لما يكون عندنا حد يعني ساقط وبعيد عن ربنا مين ينقذه مين يقومه مين يطلعه من رقاد موت الخطية التناول جسد ودم المسيح فيرجع تاني لعلاقة العرس ويبقى عضو حي في الكنيسة وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى فذهب والتقاه في جبل الله وقبله يبقى ربنا راح لموسى وفضل يشجعه وانتهى الحديث بأنه أنا هبعت لك هارون وربنا كلف خاطره كمان راح لهارون ظهر له وقال له هارون روح لموسى قبله لأن يمكن موسى نازل مصر عايل الهم هلاقي أخويا فين وهفضل أدور عليه ولحسن الناس تعرفني وتقول مش ده اللي كان قتل قتيل زمان برضه أكيد موسى لسه خايف شوية لأن بعد سنين طويلة لما الواحد يكون راجع على بلده وبالذات لما يكون سابها بسبب يعني عاملة عملها بيبقى خايف يا ترى الناس فاكرة هيقبلوني مش هيقبلوني فخروج هارون ليه واستقباله شيء مشجع جدا بالنسبة لموسى ذهب والتقاه في جبل الله وقبله فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل برضو كون ربنا سمح أن الخدمة هتمشي عن طريق موسى وهارون بعض الآباء قروها بطريقة رمزية وقالوا موسى ده يرمز للمسيح لأن موسى هو اللي هيشق البحر هو اللي هيغلب الشر بتاع جيش فرعون هو اللي هيعمدهم حتى تعبير القديس بولس اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر لكن كل ده عن طريق كاهن هارون هنا يمثل الكهنوت إذا وجود المسيح لم يلغي الكهنوت وجود موسى لم يلغي كهنوت هارون بالعكس كهنوت هارون ممتد من سلطان موسى كذلك كهنوت العهد الجديد هو امتداد لسلطان المسيح فكون ربنا يسوع وسط شعبه ده ما يلغيش انه عامل هارون عامل كهنه يشتغل بيهم وهو رئيس الكهنه الاعظم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني اسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الايات امام عيون الشعب احنا اتفقنا انه موسى متردد في الكلام يخاف يتلعثم لسه ما عندوش ثقه بنفسه قوي فهتلاحظوا ان مره هارون يتكلم ومره موسى يتكلم انما موسى زي ما اتفق مع ربنا قال الكلمتين لهارون وهارون راح قالهم لشيوخ الشعب لكن موسى نفسه الطلعه الاولانيه دي لسه قلقان منها فهنا يقول تكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الايات امام عيون الشعب ما هم عاوزين اثبات فعمل الثلاث ايات اللي خدناهم قبل كده ايه الحيه وآية البرص والآية بتاعة المية يبقى دم فآمن الشعب كلمة آمن الشعب دي كلمة مريحة كده الشعب وثق في موسى كمخلص أو كرجل الله أو كنبي جاي من ربنا وقالوا ربنا سمع صراخنا بس ما تاخدوش عليها أو الكلمة دي ليه الإصحاح الجاي واللي بعده هنلاقي إن الشعب بيتراجع بيتذبذب في الإيمان هذا الشعب الذي آمن أغلبه أغلبه ما دخلش كنعان يعني لم تكمل رحلة خلاص الحتة دي لينا واقفة فيها ليه بعض الناس تعتقد انه طالما انت امنت يبقى كده بقيت السكة مضمونة وداخل السماء داخل مهما حصل الكلام ده لو كنت بعد ما امنت على طول وتبت مثلا وتعمدت او اتناولت لو متعمد مت على طول نقول خلاص يبقى مكانك في السماء لكن طول ما انت عايش مين قال ان ايمانك ده هيستمر طب ما ممكن الايمان يتراجع وده اللي هيحصل مع اليهود هنا هم امنوا اول لقاء بينهم وبين موسى كتاب بيقول امنوا لكن هل هذا الايمان هيكمل معاهم ده الصح اللي جه على طول هيتخانقوا مع موسى ويقولوا له يا ريتك ما جيت وانت جاي عشان تبهدلنا اكتر ما احنا متبهدلين ويقوموا عليه ويهيجوا عليه وكل لما فرعون يقلب هم كمان يقلبوا وينكروا ايمانهم ويتراجعوا عن الايمان ونفس الشعب ده وقت الفصح هيبقوا متشككين وبعدين يعدوا ويمشوا وفي نص السكه يتراجعوا عن الايمان ويقولوا فين ربنا ده فين ربنا طب مش انتوا خرجتوا من البحر بمعجزة وعديت وسط مشاكل كتير وشفتوا المن وشفتوا الصخرة وشفتوا إذا الإيمان لا يعني بالضرورة أنه لابد أن يمتد طول العمر لازم الواحد يحافظ على الإيمان الإيمان ده حاجة غالية ممكن تتسرق منك الشيطان بيحاول يسرق إيمان الناس وفي ناس كان عندها إيمان قوي ومع الأيام لما انشغلوا بالدنيا إيمانهم راح وتفاجأ بعد سنين اللي كان بيخدم في يوم من الأيام يتكلم زي الملحدين ممكن ويقول لك هو ربنا ده موجود ولا بتضحكوا علينا معقول مش انت كنت بتخدم وكان ايمانك قوي بلاش الاعتقاد بتاع ان اللي امن لا يمكن ان يرتد بدليل ان في ايه صريحه بتقول اما البار فبالايمان يحيى وان ارتد لا تصر بنفس يبقى وارد ان واحد عنده ايمان يتراجع عن ايمانه ولما يقول الكتاب اثبتوا في الايمان يبقى واضح انه الايمان يحتاج ثبات لألا ممكن الواحد يؤمن وما يكملش فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا طبعا سجودهم لربنا ده علامة إيمان دي حاجة كويسة قوي أن الناس تسجد لله خشوعا وفرحا وتمجيدا أنه أرسل له موسى كرجل الله ومخلص في ذلك الوقت بعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون هكذا يقول الرب إله إسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية دخلنا بقى على اللقاء الشديد برضو المقابلة الأولى صعبة بتاعة موسى وهارون مع شيوخ إسرائيل لكن عدت تالي بياخد كلام ربنا ويقوله للناس فهنا موسى قال لفرعون ربنا قابلنا إله إسرائيل إله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إله يعني هم مش على طول سمعوا الرفض وطلعوا لا هم ألحوا ألحوا وابتدوا يساوموا مش مش خايفين من فرعون لأنه ببساطة ربنا قال كده فلما قال لهم مين هو الرب قالوا له إلهنا وإلهنا ده شخص حي قابلنا وقال لنا روحوا الفون قولوا له كده فنذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف برضه هما بيتكلموا باللغة اللي بيفهموها الشعوب في الوقت ده إن غضب الآلهة يجيب وباء ويجيب نكد ويجيب سيف فهم يعني بيقولوا له بالطريقة اللي يفهمها احنا لازم نرضي إلهنا زي ما انت بترضي الآلهة بتاعتك ساعات نسمعها إله إسرائيل وساعات نسمعها إله العبرانيين إسرائيل احنا عارفينه يعقوب جدهم الكبير أبو الأسباط وإسرائيل معناها مصارع الله أو أمير الله أو رجل الله وده اللقب اللي المسيح نفسه اداه ليعقوب في لقاء صلاة طويل أما كلمة العبرانيين عادة كان يقولوها الشعوب على بني إسرائيل نسبة إلى جد قديم من ولاد من جدود إبراهيم اسمه عابر واحد اسمه عابر من ولاد سام اللي هو جد أبونا إبراهيم فنسبة إلى عابر ده فكانت القبائل دي تسمى العبرانيين فغالبا كلمة العبرانيين ده اللقب اللي بيقولوه الناس اللي بره على الشعب اليهودي زي ما احنا مثلا اتقال علينا احيانا كلمات معينه احنا نحب كلمه مسيحيين لكن ممكن ناس تانية تقول علينا كلمه اخرى طب ومال المهم في الاخر هي نفس الفئه يعني آه قال إله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله اذهبا إلى أثقالكما وقال فرعون هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقاله فرعون طلع طبعا يعني قال يعني ذكي أو خبيث وقال أنتوا عايزين تدوهم أجازة هما بيشتغلوا كل يوم يعني إيه ثلاث أيام أجازة وهم لو ابتدوا يطلبوا أجازات أنا مش هقدر عليهم بعد كده دول شعب كبير قوي وأنا مش بريحهم دول عمال سخرة مذلولين فما ينفعش ابدا نسيبهم يرفعوا راسهم ويرتاحوا ويفكروا احسن يقلبوا عليهم فهو بص لها بصت انتوا عاوزين تريحوا شعبكم عاوزينهم يتوقفوا عن العمل وده كل الغرض وجايين لي بتمثيلية حكاية إلهكم دي وحكاية العيد وحكاية الذبايح أنا ما أعرفش إلهكم أنتوا الاتنين ترجعوا تشتغلوا زيكم زيهم ارجعوا إلى أثقالكما طبعا أكيد كان اللقاء سخن بين فرعون وبين موسى وهارون وفرعون بيتعامل بنوع من العنف شوية برضه في واحد بعت لي الأسبوع ده يقول لي أنت متحامل على فرعون وإحنا مصريين والفراعنة دول أجدادنا طب أنا أعمل إيه إذا كان سفر الخروج نفسه بيقول فرعون هنا كان واقف قدام ربنا موقف تحدي خلونا معتذرين مش كل الفراعنة كانوا يعني ناس أشرار لا طبعا الفراعنة كتير منهم كانوا عندهم مبادئ عالية وعندهم حضارة وعندهم علم وبعضهم كان يتلمس الطريق لله زي إخناتون مثلا لكن ما نقدرش نقول إن هم كانوا مؤمنين زي اليهود لا وفي نفس الوقت فرعون سفر الخروج لا طبعا إنسان شرير ما ينفعش نجمل الصورة ده راجل وقف قدام موسى يتحداه وبعد ما شاف معجزات هذا عددها فضل مقسي قلبه وبيعند ومصر يذل في في العبرانيين وهل الفرعون اللي يقتل اطفال ذكور بلا عدد هل ده ممكن الواحد يفتخر بيه كجد ليه؟ لا احنا بنفتخر بحضاره وبأصل فرعوني ده صحيح ومصر بلدنا زي ما كانت في العهد القديم احيانا يقصد بها مكان عبودية زي في سفر الخروج في أسفار أخرى مثلا في زيارة المسيح لمصر هنا مصر كان ليها مكانة أخرى أنه ربنا شاف العالم ده كله وجي مصر بالذات هربان من فلسطين إذا ده اختيار إلهي فده كرامة لبلادنا برضه يعني خلونا دايما ننظر للأمور باعتدال القصة تؤكد أن فرعون هنا في تعبير كتير من القديسين يمثل الشيطان اللي هو مقسي قلب الناس وبيعند مع الحق ومش عاوز يشوف صوت ربنا ولا يسمعه لكن ده مش معناه أن كل الفراعنة كانوا بطالين وأشرار منهم ناس كويسين لأن الله لم يترك نفسه بلا شاهد ربنا بيتكلم في قلوب البشر عبر كل الأزمان قال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله اذهبا إلى أثقالكما وقال فرعون هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبره قائلا لا تعود تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس هما بيدوهم تبن بيعملوا نوع من الطوب اللبن ودي كانت شغلة يعني ايه مرهقة وشغلة بدائية وهي دي شغلتهم الأساسية عشان المصريين يعمروا فكانوا بيشغلوهم زي الفعلة بطريقة مزعجة إنما بقوا يطلبوهم بنفس كمية الطوب من غير ما يدوهم إمكانيات هم اللي يدوروا بقى على التبن بطريقتهم فتضاعف العمل على قد ما كانوا مذلولين وتعبانين بسبب دخلة موسى وهارون قلبت عليهم زيادة وقالوا لا دول بيتدلعوا طيب ياخدوا فوق دماغهم اكتر لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم لا تنقصوا منه يعني طلبوهم بنفس الإنتاج اللي كان بيطلع من غير ما تديهم المادة الخام ده إيه الذل ده كله طبعا ده معناه يعني عدد ساعات العمل هتزيد والغلب هيزيد ولو ما قدموش المطلوب منهم كانوا بيتجلدوا يمكن يتقتلوا طب ما دي حياة صعبة جدا ومحدش قادر يقف يدافع عن حقهم كعمال فإنهم متكاسلون ده تشخيص فرعون للعبراني لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا برضه عاوز أقول لكم حاجة أحيانا في ناس لغاية النهاردة لما تلاقي ناس متدينة بتيجي قداسات كتير او بتحضر اجتماعات كتير يقول لك ده مش عاوز يشتغل ده هو كسلان فبيهرب للكنيسة عشان ايه ما يشيلش مسؤولياته طبعا في فئة صغيرة بتبقى كده لكن لا في فئة كتيرة نسبة كبيرة بيحبوا ربنا هو مين قال ان الصلاة مريح او يعني اجازة مين قال ان عبادة الله احنا بنريح اجسادنا فيها لا لكن في ناس أهل العالم ساعات ينظروا إلى كل ما هو روحاني على أنه نوع من الكسل والهروب من العمل لأن بتوع الدنيا ما بيشوفوش قيمة لأي شيء إلا العمل عمل يعني فلوس وخلاص النهاردة أهل الدنيا ما لهمش دعوة بقولة صلاة ولا خدمة والكلام ده بالنسبة لهم ما يسواش ولما يلاقوا شاب مثلا مهتم بالخدمة زيادة يقولوا له ما تروح تشتغل لك وتجيب لك قرشين خليك تفلح ويعتقدوا انه ده انسان مضيع عمره في كلام فارغ ما هي نظرة عالمية أرضية مش شايفة الحياة الأبدية ومش شايفة ربنا ومش شايفة تعاليمه فبالنسبة لهم الحياة شغل وفلوس فنفس تعبيرات فرعون دي بنسمعها لغاية النهاردة فقال متكاسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب يبقى اعتبروا أن موسى وهارون هم اللي كذابين وبيلفقوا قصة عشان يضحكوا على الناس ويريحوهم وداخلين لفرعون يكذبوا عليه ففرعون مصر ان دي كذبة ما تمشوش وراه فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست أعطيكم تبنا اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون إنه لا ينقص من عملكم شيء لا ينقص من عملكم شيء يعني هت هتأدوا المطلوب منكم زي الأول بالظبط من غير ما نديكوا تبن واحد هنا يتساءل ويقول يعني ربنا يظهر لموسى وبعد السنين دي كلها والشعب بيصرخ وتعبان مش يعمل معجزة وخلاص ويخرج الشعب ليه لزوم الجولات دي ليه لزوم انه اول ما موسى يبتدي يخدم الدنيا تعك اكتر والمشكله تزيد اكتر زي واحد يقول انت اول ما صليتوا للعراق الضرب زاد هناك فلا احنا معلش طولوا بالكم ربنا هيسمع لازم وهيمد ايده في الوقت المناسب لكن احيانا ربنا ما يحبش يفك الحاجه بسرعه عشان يتمجد ويبان قوته اكتر لان كل ما الشر زاد كل ما التدخل الالهي بان اكتر بذراع قويه فالواحد احيانا يبقى مستعجل بس ربنا له حكمه موسى في الاول كان متصور هو مشوار واحد لفرعون واطلع اخد الشعب واخلص المأموريه اللي عليا يسجدوا في الجبل وكفاياني كده وعاوز اروح بقى ايه للصحراء والغنم بتوعي لا ده القصة طويلة ده الحكاية مش هتخلص ويمكن بعد ما خلص الشعب وطلعهم من مصر كان متصور هي شهرين نسكنهم في كنعان وبقى أنا كده خلصت اللي ورايا إذا كان ليا عمر أعيش في سلام خدت أربعين سنة ربنا له حكمه وأحكامه وحكمته العالية وعنده الوقت كده غير ما عندنا احنا مستعجلين أي مشكلة عاوزينها تخلص بسرعة لكن لو خلصت بسرعة ما نشوفش إيد ربنا كفاية ولو خلصت بسرعة تتنسي بسرعة وما تعملش التأثير المطلوب منها لكن لما بتطول قوي وبتبقى صعبة عمرها ما تتنسي ويبان ربنا أكتر فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن ف ضرب مدبر بني إسرائيل هو الهيكل الإداري شكله إيه كل مجموعة عمال ليهم زي معلم مدبر منهم وفوق منه المسخر المسخر ده مصري المدبر ده يهودي فلما العمال ما يطلعوش شغل يمسكوا المدبر اللي هو زي رئيس العمال يضربوه المسخرين المصريين يمسكوا العمال أو رؤساء العمال اليهود يضربوهم عشان يطلعوا الشغل من اللي وراهم فكان المسخرون يعجلونهم وبعدين ضرب مدبر بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون هتحصل بقى إيه مشكلة زي انشقاق ليه الجماعة رؤساء العمال دول اللي جت على دماغهم الحكاية لفوا وراحوا لفرعون وقالوا له احنا مالنا طيب هو فرع- في موسى وهارون يدخلوا لك يقولوا كلمتين تتقلب على دماغنا احنا طب احنا مالناش دعوه بالناس دي مع ان دول يهود زيهم فهنا الشيطان يلعب بخ- بخبث كده اللعبه المشهوره يوقع الكنيسه في بعض مع ان في الاول نرجع ونقول امن الشعب كانوا فرحانين بموسى وفرعون وهارون ولما موسى عمل الايات كلهم صدقوا وقالوا فرجت وربنا هيتدخل انما اول ما لقوا العصايه زادت والغلب زاد قلبوا على موسى وهارون فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك التبن ليس يعطى لعبيدك واللبن يقولون لنا اصنعوه وهو ذا عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك ابتدوا من الذل يعتذروا عن خطأ هو مش خطأ عاوزين يقولوا احنا أخطأنا في طلب ان احنا نطلع نعيد دي ازاي أخطأتوا ده كلام ربنا ازاي تتراجع عن حق ربنا لا ما كانش خطأ انك تطلب تعبد ز- ربنا في البرية ده ربنا اللي قال كده بس هو من كتر بقى ما زال قالوا كده فقال فقال فرعون يعني متكاسلون انتم متكاسلون هو بقى ع- علقت في دماغه فكرة ان انتوا شوية كسالة ومش عاوزين تشتغل طبعا هو هنا مفتري لان هم مش كسلانين هم مش قادرين يعملوا اكتر من اللي بيعملوه مفيش حتى قش ولا تبن عشان يعملوا بيه الطوب لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب فالآن اذهبوا اعملوا وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه هنا طبعا إنسان قاسي القلب جدا وحتى ما فيش مجال للحوار والتفاهم وما بيسمعش ومصر يطلع اللي هو عاوز يطلعه من الناس حتى لو مش مش منطقي الكلام فرأى مدبر بني إسرائيل أنفسهم في بلية إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه واستضافوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي ده بيدعوا عليهم يعني يعني المدبرين دول ربنا يعمل فيكم ويساوي ليه؟ لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون يعني هي كانت ريحتكم حلوة عند فرعون وهم اللي غيروها إنما من غيظهم يا عيني وتعبهم قالوا كان فرعون راضي عننا من ساعة ما دخلت على فرعون بقى كارهنا وكاره ريحتنا ومش طايقنا وغضبان علينا شوفوا رضا العالم ورضا الشيطان بيخلي الناس مذلولة ومن كتر الذل مش مستحملة حتى صوت ربنا اللي بيقول تعالوا نمشي صح بالعكس هم شايفين انه الشيطان مهما افترى فينا برضه لازم نسمع كلامه أن تنتم رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونا يبقى الحكاية قلبت على موسى وهارون كأن هم إيه اتهموهم أنتوا حطيتوا السيف يعني حطيتوا الحجة في إيد فرعون عشان لما يموتنا يبقى إيه معاه حق في اللي بيعمله كل ده بسببك يا موسى وكلامك فرجع موسى إلى الرب طبعا موسى هنا يبان تبتدي تبان فضائله بقى موسى قليل الحيلة على فكرة لأنه كان زمان بقى ناصح وفرعون وكده دلوقتي هو من بعد رعي الغنم 40 سنة والعليقة ولقائه مع المسيح هو ما يعرفش يعمل حاجة في حياته غير يجري على ربنا زي الطفل الصغير كل مشكلة يرجع لربنا ويشكي له زي الطفل الصغير ما ياخدش خالص موقف لوحده ودي تعجب ربنا مش تضايقه لما واحد يرجع لربنا في كل موقف ربنا يفرح بيه لأن هنا موسى ما قعدش يقول يا جماعة طب أنا أعمل إيه ده ربنا اللي قال لي وابتدى يدافع عن موقفه ويقول لهم أنتوا ليه بتقلبوا الحقائق فرعون هو اللي مفتري إحنا ما قلناش حاجة زيادة ما دافعش عن نفسه رجع إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب لماذا أرسلتني يعني عاوز يقول له ما انا كنت قاعد مرتاح وقعدت اقول لك انا ما ينفعش وطبعا رجع صغر النفس يشتغل على طول ايه لما واحد يكون من الاول مهزوز وتجيله اي حفره في اول طريقه يقول ما انا من الاول بقول ما بعرفش ما انا ما ينفعش من الاول ما انا ما كان ليش في كذا في الخدمه ما انا فعلى طول ابتدى يستعيد كل الموقف القديم المنسحب ده ال- السلبي أنا ما ينفعش أنا ما أعرفش أنا مش هشتغل لماذا أسأت إلى هذا الشعب طبعا ملوش حق في الجملة دي هل ربنا يسيء لشعبه لا لكن النهاردة واحد هو بيشوف اضطهاد حاصل في بعض البلاد ممكن بعشم بدالة بانكسار قلبي يقول له يا رب لماذا أسأت إلى شعبك ليه ساكت عن حق أولادك فيبدو أن الدالة ابتدت تتكون بين موسى وربنا العشم بيتكلم ما مش ب- بنوع من العنف لا لكن صعبان عليه لماذا أسأت إلى هذا الشعب لماذا أرسلتني فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب يعني رجع يصلح ويقول مش أخطيت يا رب مش أنت اللي أسأت لكن ما أنا من ساعة ما جبت اسمك وتكلمت بلسانك فرعون أساء للشعب وأنت لم تخلص شعبك يعني أنت قلت هخلص وما خلصتش فبرضه صعبان عليه هو كان فاكر هتخلص أسرع من كده فقال الرب لموسى الآن تنظر والآن دي بتاخد وقت برضه لكن قال له هتشوف هتشوف طول بالك خليك معايا واحدة واحدة بس تستعجلش هتشوف الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضهم طبعا دي حاجة أبعد عن خيال موسى خالص ان ربنا يقول له ده هيجي اليوم اللي هيطردهم يقول لهم مش عاوز اشوف واحد عبراني في مصر في الوقت اللي بيقول لهم ده انتوا لما تعملوا ايه مش هتطلعوا من مصر فربنا بيقول لموسى طول بالك هوريك ده فرعون هيطردهم بيد قوي عشان تعرف ان انا كلامي ما ينزلش الارض ثم كلم الله موسى وقال له انا الرب اللهم احنا خلصنا الحته دي يا رب لما لقيت هز يعيد من الأول ما هو زي إيه محو الأمية فإيه هو موسى دلوقتي لسه بيتعلم ربنا ولسه بيفهمه فتهز من أول جولة دخل قال الكلمتين فرعون قلب عليه الناس كمان قلبت عليه فطلع خسران كل حاجة فربنا قال له طب تعالى نراجع من الأول أنا مين الشغل معايا ده مع- مع مين أنا إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب أنا اللي أقوله هيمشي وانا مش صغير وانا عارف بعمل ايه وانت بتشتغل معايا وبدل بتشتغل معايا لازم تفضل مصدق حتى لو الدنيا كلها اتقلبت واتلخبطت اللي انا اقوله لازم هيحصل فابتدى يقول له انا الرب تاني يعني بلاش يا موسى ترجع تبص على نفسك تاني فاكرين الاصحاح بتاع كل ما ربنا يقول له انا موسى يقول له بس انا انا ما ينفعش وانا صغير وانا غلبان وانا ما بعرفش اتكلم يقول له بس انا يا موسى اقدر واعمل فيقول له بس انا يا رب يا حبيبي بطل انا دي ركز في انا ركز علي انا فربنا ابتدى يعيد الدرس تاني بعد ما قعدنا نحفظ فيه كتير فقال الرب لموسى انا الرب انا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء هنا كلمة الإله القادر على كل شيء دي هتلاقوها في سفر التكوين لما تقروها في النص العبري تفهموا لأن في أكتر من لقب لله إلوهيم غير يهوى لكن هنا بيركز على القوة وهنا بيركز على الحياة والكينونة لكن عاوز يقول له أنا حبيبي هو هو الشخص اللي إبراهيم كان بيحكي معاه جدك الكبير وإسحاق ويعقوب اللي أنت بتنتسب ليه إسرائيل نفسه وانا لما ترجع للناس دول تلاقيني ما قلتش كلمه نزلت الارض قلت لهم هعمل حصل فانت ليه النهارده مهزوز زي ما ربنا يجي يقول لنا ايه انا يا ولادي اله العذراء واله ماري جرجس واله ماري مينا واله ام بنطونيوس انا ما اتغيرتش والناس دول كلهم خلصوا حياتهم بسلام وصلوا السم واله الانبياء واله الرسل واله الملائكه فانا مش جديد عليكم أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء أما باسم يهوى فلم أعرف عندهم ده عاوز يقول له إيه يا موسى حبيبي ده أنت النهاردة واخد امتياز أكتر من جدودك وفعلا لما نقرأ بقية سفر الخروج هنكتشف أن العلاقة بين موسى والمسيح كادت تعلو عن علاقة الآباء البطاركة يعني أبونا إبراهيم في عز علاقته بالمسيح ما قدرش يقول له أرني مجدك عايز أشوفك بعينيا بقى إنما موسى قالها له وموسى كان يتكلم مع ربنا كمان يكلم الصديق صديق ومش يظهر له ساعة ويمشي ده كان يقعد معاه بالأربعين يوم على الجبل شايفين بعض فموسى تمتع بعلاقة مع ربنا أعلى من مستوى علاقة أجداده إبراهيم وإسحاق ويعقوب فربنا عاوز يقول له إذا كنت أنا أعلنت لجدودك إن أنا قادر على كل شيء أنا بعلن لك حاجة تاني كمان أنا مش بس قادر أنا كائن إلى الأبد أنا حي كلمة يهوى تضيف بعد آخر على الله صفة بتركز على صفة أخرى غير القدرة الله قادر دي معلنة من أول كلمة في العهد القديم لكن كمان الله كائن يهوى يعني أنا هو أنا هو مصدر الحياة مصدر الكينونة والوجود فما فيش حاجة بتحصل في الدنيا برايا ما فيش وجود ولا حياة ولا حركة في أي في الخليقة دي كلها إلا من خلالي تعبير اللي قالوه الفلاسفة اليونانيين وقالوا بولس به نحيا ونتحرك ونوجد كل دي تطلع في كلمة يهوى يهوى اللي تترجم في الإنجليش I am I am that I am يعني أنا هو أنا هو مفيش غير كده عشان كده تلاحظوا ان المسيح كان يحب الكلمة دي فيقول أنا هو وبعدين يحط صف خبز الحياة أنا هو طريق الحق والحياة أنا هو القيام والحياة أنا هو الرعي الصالح أنا هو باب الخيرات وكل مرة كان يقول أنا هو يقولها بالطريقة دي بطريقة يهوى فاليهود يتغاظوا ويقولوا ده بيجدف بيقول أنا ربنا أنا هو إيجو إيمي دي بالعبري دي ما يقولهاش غير ربنا فكان المسيح بيقولها كتير واليهود يتغاظوا ازاي تقول تقول انا ربنا بس هو ربنا فهنا بيقول له يا موسى ان كان اجدادك اختبروا قدرتي انا عاوزك تختبر الحياه من خلالي مش بس القدره الالهيه انا اله قادر لكني كمان اله حكيم انا اقدر اخلص المشكله دلوقتي بس الحكمه تقتضي ان انا اتأنى شويه لان لو خلصت دلوقتي مش أحسن حاجة لما تخلص في الميعاد اللي أنا محدده هتشوفها أحلى كتير لأن في الوقت ده مش كل العبرانيين مقتنعين بموسى مثلا لكن على آخر الضربات العشر خلاص العبرانيين كلهم بقوا فريق واحد ورا موسى يبقى هنا الخلاص عم عدد أكبر كتير وهكذا باسم يهوى لم أعرف عندهم وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهد هنا بيتكلم عن نفسه ربنا عشان يصرف موسى عن نفسه عاوز يقول له يا موسى ما تكلمش عن نفسك خليك مركز فيا أنا أنا ربنا القادر وأنا الحكيم وأنا الحي إلى الأبد وأنا صاحب العهد وأنا سامع الصراخ وأنا متعاطف مع شعبي جدا فما تفتكرش إن أنا قاعد بتفرج سلبي كده الناس بتتأذى وأنا قاعد مش فارق معايا لا دي كلها صفات إلهية ودي كلها احنا بنحتاجها النهاردة لما نشوف ناس مسيحيين بيتألموا محدش فينا يفكر إن ربنا يعني ساكت لا ربنا يتألم معهم طب ليه ما مدش إيده على طول لأنه له حكمة لأنه يهوى لأنه قادر وحكيم وعارف كل حاجة وهيعملها إمتى أنا أيضا سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب روح قل لهم ربنا بيقول أنا هو يعني أنا قادر أنا إله حقيقي أنا إله حي فرعون يقول أنا من هنا المليون سنة هو حتة بني آدم مخلوق مش في إيده حاجة البني آدم مهما كان ده إنسان إنما أنا هو الرب القرار في إيدي أنا السلطة عندي أنا الحكمة عندي أنا القيادة كل حاجة في ضابط الكل مسك روح قول لهم تاني يعني روح ثبت إيمانهم يا موسى هم اتهزوا معلش ارجع اشتغل انت ما تتهزش وثبتهم وقول لهم ربنا بيقول أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين فهنا ربنا بيجدد وعده بيقول أنا الرب وأنا عندي كلمتي أنا قلت هخرجكم يعني هخرجكم وهخرجكم بشكل معجزي فائق وهتعبدوني وهتقولوا ربنا بتاعنا وهتبقوا لي شعب خاص وهفضل أنا خاص بيكم ربنا بتاعكم وانقذكم من أثقال المصري وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب تكرار أنا الرب إلحاح بتفوق إن ربنا بيقول أنا هنا أنا عارف بعمل إيه أنا كبير أنا مش صغير لأنه لما الواحد بيبص على الدنيا زيادة بينسى ربنا لما بيبص على ربنا ويسمع صوت ربنا يقول أنا الرب يرجع يفوق تاني أيوة يا رب تعالى اشتغل ونثق فيك إنك أنت عارف بتعمل إيه فكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية موسى رجع تاني استعاد إيمانه بعد ما عاتب ربنا وقال له يا رب لماذا أسأت إلى هذا الشعب انت ما خلصتهمش انا زعلان بعتني ليه طيب من الاول وابتدى ايه في لحظة ضعف كده يعاتب ويشكي ودي بتحصل مع ناس ان يكونوا عشمانين في ربنا بطريقة ربنا ما يعملش نفس العشم فيصعب عليهم ويقعدوا يقولوا له انت فين انت وعدت انت قلت وما حصلش ليه زي ما احنا قلنا وزي ما اتفقنا يقول لهم بس انا ربنا عارف بعمل ايه وما غيرتش كلامي فبعد ما موسى اتملى بالإيمان تاني خد شحنة جديدة من أنا الرب رجع للشعب يثبته فيقول لهم ربنا بيقول أنا عند كلمتي ومفيش حاجة حصلت وما تتخضوش وما تنزعجوش وفرعون ده طالع له طالعة كده إنما له حسابه معايا إنما المرة دي بقى خافوا يثقوا في موسى ما هم صح اللي فات في آخره لأنه بيقول إيه آمن الشعب أول ما شافوا الإيد اللي بتطلع برصة وتخف والعصاية اللي حية وترجع عصاية والمية اللي تبقى دم انبسطوا قوي فصدقوا المرة دي ولو حتى لو شافوا المعجزات من كتر الغلب اللي شايفينه متشككين فالكتاب هنا بيذكر حاجة جميلة مهمة قوي إن أكتر معطل للإيمان كلمة صغر النفس يقول لم يسمعوا لموسى من صغر النفس لما الواحد يكون مهزوز وما عندوش ثقة في نفسه خالص يبقى مش قادر يثق في حد من كتر الغلب والذل والمهانة مش قادرين يثقوا لأن تعبوا يا عيني ومع كده ربنا ما صعبش عليه منهم عارف ضعف البشر بس دي بتفكرنا ليه في ناس تبقى مش قادرة تصدق مش قادرة ترمي على ربنا من كتر الغلب اللي شافته من صغر النفس ما يكون واحد حياته كلها مآسي مثلا فتيجي تكلمه عن ربنا الطيب يقول لك مش قادر اصدق من صغر النفس من الغلب اللي شافه فيبقى ايمانه مهزوز هو عاوز يصدق بس مش عارف يثق ومن العبوديه القاسيه يعني ايه يعني يا رب اشوف اسمع كلامك انبسط لكن اشوف الواقع أقول مش ماشي مع الكلام إذا كنت إله قادر وإله محب لشعبك وإله حكيم طب ليه بيحصل كده وليه كده مش راضي يتغير فلم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية يبقى حسب يا أحبائي لما تلاقي نفسك مش مصدق أو إيمانك ضعيف احتمال كبير يكون صغر نفس إنك أنت تكسرت كتير أو مهزوم جواك من خطايا أو من مشاكل أو من ماضي أو من تاريخ معين فإيه من كتر ما أنت تهزيت كتير قبل كده فكرة الثقة في الله إنك ترمي نفسك على ربنا مش عارف تعمل وربنا مع الناس دول بيبقى باله طويل قوي بيبقى مقدر إن هم اتذلوا كتير ونفسيتهم صغيرة قوي فناتج عنها قلة إيمان وناتج عنها يأس ربنا يحمينا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين ناخد آية واحدة ناخد كلمة أنا الإله القادر على كل شيء قولوا معي أنا الإله القادر على كل شيء كمان مرة أنا الإله القادر على كل تفضل